لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح واقول دي ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حبي لسه باين عليا وله أخدي وأعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها مجلة قدامي فيها كل أحلامي إزاي أنا داري أشواق عايش فيها أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب الجنة سحر الجنة تيجوا ندخل مع بعض الجنة تيجي نعيش مع بعض في الجنة تيجي ننسى الدنيا شوية تيجوا نعيش الفردوس في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة الجنة تنسيك هموم الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحديث صحيح مسلم قال يؤتى بأشد الناس بؤسا أكتر واحد في الدنيا عاش تعب وهموم وغموم ونكد يؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال له هل رأيت شدة قط هل مر بك بؤس قط فيقسم بالله والله ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط الجنة تنسيك هموم الدنيا الجنة متعة ما بعدها متعة ربنا يقول فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى دي متعة الدنيا وما بالك بمتعة الآخرة بسحر الجنة الجنة الجنة لذة ما بعدها لذة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما تلاقيش الحديث ده باللفظ ده بالمعنى ده إلا في الموضع ده كان يسأل ربنا يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك وإحنا عايزين نعيش نعيش في سحر الفردوس أصل في حاجات كتير قوي في الدنيا ملهيانا أصل في حاجات كتير قوي في الدنيا شغلانة أصل الدنيا سحارة مفتنة فتنة شديدة قوي لكن الجنة لو عشنا سحرها يمكن يمكن نقدر نداوي مشكلة تعلق القلوب بالدنيا انشغالنا بالدنيا احنا في سحر الجنة عايزين نوصل للمعاني دي عايزين نوصل الى ان احنا نداوي القلوب من التعلق بالدنيا من التعلق بفتن الدنيا تعالوا نعيش سحر الجنة وندوق طعم الإيمان في الجنة تيجوا ندوق الطعم ده نعيش الإحساس ده صدقني احنا مع بعض هنعيش لحظات انت محتاج كده تستجم فيها وتستمتع فيها استمتاع روحاني ووجداني انا عايزك وانت بتشاهد معانا البرنامج ده عايزك تطفي النور دلوقتي وتقعد كده قعده ملوكي وتقعد كده تسبح بخيالك مع كل مشهد من مشاهد الجنة اللي هنعيش مع بعض فيها هتنسى همومك وهتنسى مشاكلك وهتحس انه الدنيا مش مستحملة الكلام ده ومش مستاهلة الكلام ده كله أنا عايزك تبقى فرحان وسعيد ومستمتع أنا متعبد ربي سبحانه وتعالى في البرنامج ده إن إحنا أدخل عليك السرور إن إحنا نبقى عايشين عبودية اسمها عبودية الفرح ربنا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم احنا هنعيش مع بعض في الجنة ومن خلالها هنحل مشاكل كتير قوي مشكلة فتنة النساء لما هنعيش مع حوريات الجنة هنعيش مع مشكلة مشكلة التعلق بالدنيا لما هنعيش في مساكن في الجنة هنحل مشاكل كتير قوي مع بعض مع كل لحظة نقضيها في الفردوس سميناه سحر الفردوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى سألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن أنا عايزك تستمتع بنظرك اخترنا الأماكن دي علشان خاطر يعني نقرب المسافة شوية على إن الجنة ملهاش وصف ملهاش مثيل مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والله الجنة متعة وسعادة وإحساس ما يتوصف أبدا الناس اللي هتدخل الجنة هيبقوا مش مصدقين بجد احنا هنا معقولة أنا مش عايز أسيب المكان ده أبدا لا يبغون عنها حولا أنا هنا أنا في ده ده أقل واحد هيدخل الجنة هيقول رغم إن هو أقل واحد هيبقى في الجنة هيقول ما من أحد نال مثل ما نلت مفيش حد زيي من كتر ما هيعيش في معاني وأحاسيس ولذات ما بعدها لذات لو فهمنا درس الجنة لو عرفنا يعني إيه الفردوس ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هتهون علينا الدنيا هنحل مشاكلنا مع بعض تعالوا نعيش سحر الجنة مع بعض وتعالوا نقول مع بعض ازاي هنمشي في سحر الجنة يا جماعة هي النهاية فين هي الآخرة فين كلنا بنعيش في الدنيا مشغولات كتير واحنا دون العشرين مشغولين بالدراسة وعايزين نبقى ندخل كليات كويسة وعايزين نبقى في مراكز كويسة وبعد الدراسة عايزين نشتغل في مكان كويس عشان يبقى عندنا فلوس كتير عايزين نتجوز عايزين نأسس أسرة عايزين عايزين عايزين والدنيا ما بتخلص بس في النهاية في نقطة كلنا هيوصل لها إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى ربنا سمى نفسه الآخر لأنه النهاية عنده والنهاية لما تبقى عنده هنبقى محتاجين نبقى في أحد الدارين ملهاش تالت هنبقى عايزين نبلغ نبلغ ربنا مش هنوصل لربنا إلا لما ندخل الجنة عشان كده امرأة فرعون كانت فاهمة لما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة لو بقى عندنا اليقين ده قلوبنا هتطير لربنا سبحانه وتعالى قلوبنا هتطير شوقا إلى الجنة زي ما كان سفيان الثوري بيقول لو أن اليقين بلغ القلوب لطارت شوقا إلى الجنة وخوفا من النار احنا محتاجين نفهم الدرس ده كويس قوي نفهم ان نقطة النهاية عند ربنا سبحانه وتعالى فمحتاجين نعمل لها من دلوقتي والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كتير قوي من الصحابة والسلف الصالح دول اللي سبقوا للجنة واحنا محتاجين ندخل السباق ومحتاجين نوصل للي وصلوا له وعندنا عزيمة وعندنا همة وعندنا إرادة زي إرادة أبو مسلم الخولاني اللي كان بيقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا لا والله العظيم ما نتحرم من النبي دنيا وآخرة والله ما يحصل والله ما يكون أيص- أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا كلا والله كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجال ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري عايزين نوصل للهدف ده هدفنا الجنة كل ما اجي اسالك اوقفك لو وقفتك وانت ماشي في الطريق قلت لك لو سمحت انت رايح فين اين تذهبون السؤال القراني فاين تذهبون اني ذاهب الى ربي سيهدين انا رايح لربنا ومش هوصل لربنا الا من خلال سكه الجنه رايح فين الى الجنه سكتك كده على فين واحد من السلف لقوه قاعد سرحان قاعد سرحان كده في الملكوت فقالوا له ها الى اين قال على الصراط سرحان فين سرحان في الجنه سرحان في نعيم الجنه في لذه الجنه في رفقه النبي في الجنه في رؤيه ربنا في الجنه سرحان في مساكن طيبة في جنات عدن سرحان في جنة تجري من تحتها الأنهار سرحان مع الكواعب الأطراب مع الأزواج في الجنة نسوني نسوني فتن النساء وفتن الدنيا نسوني الدنيا وما فيها هي دي الجنة هي دي متعة الجنة هو ده سحر الجنه تعالى مع بعض تعالوا مع بعض نعيش سحر الجنة فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم عارف لما كانوا بيقولوا نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول الحبيب الأول الله كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما إلى أول منزل أول منازلنا الجنة مش ربنا سبحانه وتعالى امتن على آدم في أول الأمر بالجنة ثم سبانا يعني أسرنا العدو الشيطان عشان كده احنا في رحلة العودة رحلة العودة للجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا أي للجنة فليعمل العاملون عشان كده ذكر الجنة وسحر الجنة هيعلي همتك قوي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى عشان كده الراحة هتحس بيها وانت عايش بخيالك في الجنة مش الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة يا يا لو دخلنا الجنة يا لو عشنا بقلوبنا في الجنة يا لو تخيلنا إننا دلوقتي في رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة ربيعة بن كعب سألها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سلني ايه اكتر حاجة نفسك فيها وانا هحققها لك قال اسألك مرافقتك في الجنة الجنة هي تمام النعمة ابو بكر ابن ابي مريم كان يقول تمام النعمة أن تضع قدما على الصراط وقدما في الجنة النعمة اللي ما بعدها نعمة أن تضع قدما على الصراط وقدما في الجنة احنا في سحر الجنة دايما هنمشي في محورين المحور الأولاني محور تخيلي محور وصفي محور عيش بقلبك عيش بعقلك عيش بكلك في الجنة وعيشي معايا في الجنة وانسي هموم الدنيا وفي خلال المحور ده دايما هنبقى عايزين نعلي الإيمانيات قوي شوفوا القرآن لما قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يتفكروا في إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أصلها دار أعدها الرحمن لينا بيمينه دار أعدها الرحمن لينا بيمينه ففيها صفاته جميلة قوي عشان هو جميل وصنعته جميلة واسعة جدا عشان هو الواسع مفتحة الأبواب عشان هو الفتاح فيها أثر رحمته دار الرحمة عشان هو الرحمن الرحيم دار السلام عشان هو السلام كل حاجة فيها بتذكرنا بيه صنعت الجميل سبحانه وتعالى الملك الكبير وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أصلها صنعة الملك المالك المليك سبحانه وتعالى فدايما واحنا عايشين نتنسم رائحة الجنة زي أنس بن النضر واها لريح الجنة هنبقى عايشين معنى من معاني الإيمان زي ما الناس دي زي ما الصالحين دول حسوا بمعاني الجنة المحور الثاني احنا لازم نشتغل لها سلعة الله الغالية النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج أدلج يعني مشي بالليل يعني اشتغل ليل ونهار مشي ليل ونهار عشان يوصل بسرعة قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة عشان كده محتاجة شغل محتاجة نعرف ايه هي الحاجات العملي اللي احنا لو عملناها دخلنا الجنة هنعيش مع الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهم في الجنة المبشرين بالجنة مش بس العشرة كتير بشروا بالجنة غير العشرة بلال بشر بالجنة وغيره وغيره وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ده غير اللي رؤية ليهم رؤى جميلة في الجنة هنعيش مع الناس دي في المحور الثاني دايما في الحلقة علشان تبقى جامع ما بين الإيمانيات وكمان الإحساس بالجمال وما بين الأعمال احنا عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض كلنا كلنا انا بخاطب كل الناس مش بنخاطب شريحة معينة الناس اللي مركزة شويتين بالعكس ده أنا عايز أقول لك إن أكتر أسباب دخول الجنة التوبة أعظم أسباب دخول الجنة التوبة ربنا قال لنا كده لما قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أيوة الناس بتبقى غفلة كتير وبتشدها الدنيا كتير وبينسوا الجنة كتير لكن لما ياخدوا القرار ويعودوا لربنا سبحانه وتعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن إلا التائب إلا اللي هيؤمن بالله سبحانه وتعالى وهيفهم درس الجنة وهيعمل العمل الصالح فأولئك يدخلون الجنة هم دول أهل الجنة عشان كده أنا عايزك نفسك تتفتح قوي وعايزك الجنة تبقى سبب في إنك تاخد الطريق لربنا عايزك تعيش معايا إحساس الصحابي حنظلة لما قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين عشان كده قلت لك وقلت لك طول ما احنا قاعدين مع بعض بنتذاكر ونفتكر مع بعض كده الجنة هيبقى شكلها عامل ازاي طول ما احنا في الاحساس ده عايزكم تنسوا تماما تفصلوا تماما تنسوا كل الدنيا تبقوا في لحظة شوق للجنة تبقوا في لحظة مختلفة تماما تبقوا عايزين كده الدنيا دلوقتي تخلص زي ما المؤمن لما هيبقى في قبره ويتفتح له بس كده فرجة في الجنة يشوف لقطة في الجنة فيقول ربي عجل قيام الساعة ربي عجل قيام الساعة نفسنا ندخل الجنة ومع بعض هندخل الجنة إن شاء الله وبحسن ظننا في الله تبارك وتعالى هنعيش في الجنة ايدي في ايديكم تعالوا مع بعض نعيش سحر الجنة سحر الفردوس
لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح واقول دي ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حب لسه باين عليا وله اخبي ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها